أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وتساءلت اليوم جديدا اين قلبك من الله تساءلت مزيدا اين الله في حياتك اين الله على خارطه اهتماماتك اين الله في قضيه اولوياتك اين الله سبحان من انتشل زنون من الظلمات سبحان من نجى نوحا من الكربات سبحان من اطفا النار لابراهيم وجمد الماء للكليم سبحانه اللهم فرج عنا سبحان من انشا القرون واعادها سبحان من احيا الامم وابادها سبحان من ملا القلوب من هيبته والارواح من عظمته وعمر الاكوان بحكمته وطوق الاعناق بنعمته فاللهم انتقم من الظالمين سبحانه سبحانه سبحانه وبحمده سبحان من تفرد بالبقاء سبحان من جل عن الشركاء سبحان من أبدع كل شيء كما يشاء سبحان من أجرى الماء وسير الهواء وبث الضياء وأقام الظلماء وانتقم من الكبراء فاللهم دبر لنا أمر الرشد سبحان من شفى الشكوك باليقين سبحان من احل النقمه بالظالمين سبحان من انزل العقاب بالفاسقين وانجى عباده المؤمنين اللهم فرج عن المسلمين سبحان من على العرش استوى سبحان من يسمع ويرى سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى فاللهم دبر لنا المقادير بنصرة الدين سبحان من لا يموت سبحان من تكفل بالقوت سبحان من صور الاجنه سبحان من له المنه سبحان من وهب النور للابصار وسكب الضياء في النهار وقصر بالموت الاعمار وافنى بالهلاك الديار سبحانه سبحانه فاللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا واذا اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين جل في علاه سبحانه سبحان من جل في علاه سبحان من تقدس عن الاشباه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا نعبد سواه غالب فلا يقهر ملك فلا يجبر سبحانه اغنى واقنى واضحك وابكى سبحان الله ظهرت اياته بهرت بيناته حسنت صفاته تباركت ذاته سبحان الله سبحان من ابرم الحيل لاعدائه واحكم الامور لاوليائه وتفرد عن الملوك بالملكوت وقصم الجبارين بالجبروت فاللهم اخصم ظهور الظالمين سبحانه تلألأت بأجل المحامد أسماؤه توالت بأسنى الهبات آلاؤه تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه سبحانه جمل اختياره واصطفاؤه فاللهم يا ذا الجميل والعادات الحسنه لا تقطع عنا عادتك الحسنه ابدا انج عبادك المؤمنين ودبر امر هذا الدين باحسن ما يكون لعبادك الصالحين سبحانه ما احسن جميله ما اوضح تفصيله ما ايسر تسهيله ما اصدق قيله سبحانه سبحانه اتم علينا وعلى المسلمين جميلك اخوتي في الله انا احبكم في الله وما زلنا مع الكلمه الجميله كلمه الاخلاص كلمة لا إله إلا الله في كتابكم تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب وفي الصفحة الحادية والثمانين في الصفحة الحادية والثمانين قال الشيخ رحمه الله علامات حب الله وأماراته وهنا أحبكم في الله ودايما أحب أكرر وأجدد إن أنا بحبكم أكتر مما بتحبوني عندي أدلة عندي أدلة مش بالدعاوى الحب وإنما بالأدلة لكن لما تيجي سيرة حب الله ب... بنتعش بفرفش ب... قولوا ب... بإيه آه يعني ليلتنا فل ليلتنا حب آه انا بحبكم في الله واللي ما يعرفش حب ربنا ما يعرفش الحب لذلك القضية في قضية كلمة حب الله الله معنى كلمة الله لفظ الجلالة الله قالوا إيه من أله يأله تألهه القلوب حبا أله يأله إلهة أو تألها التأله غاية الحب والتعلق التعلق لذلك لما نلاقي كلمة الله لفظ الجلالة قول الله انت خايف تقول الله ياد مش بالزعيق لعنه طلع من قلب طيب الله لما يبقى لفظ الجلالة فيه إشارة إلى الحب فكأن ربك جل جلاله يقول لك يا جاهل يا مسكين أنا أصل الحب أنت بتتكلم في الحب حب إيه؟ حب مين؟ حب إزاي؟ مفيش حب إلا حب الله الأصل والحقيقة والجلاء في الحب أن تحب الله بعد كده لما تيجي بقى تحب أي أي حاجة كانت تبقى لله لله عشان كده لما الشيخ هيتكلم هنا عن علامات الحب طب ما احنا عايزين نعرف الأول قبل ما نقول علامات الحب ايه هو الحب ايه هو الحب الأول يا عم نجيب آه تعرف الحب كتير أنا اتكلمت عن الحب في خطب ودروس كتير افتكرت دلوقتي وانا عايز اقول لكم ان ليا خطبه قديمه في حلوان كان اسمها الحب المزيف ان وليا درس كبير كان في امبابه بقى اسمه الحب الحقيقي آه و و و آه ولينا درس طويل اسمه في رحاب حب الله الشاهد هنا ايه بس عايز اقول ان بعد كل الكلام اللي انا اتكلمته عن الحب ده لسه لحد النهارده بحاول افهم حب حب ربنا عشان كده الجنيد لما اجتمعوا في مكة في الموسم في موسم الحج وتدارسوا مسألة المحبة بيتكلموا عن الحب فقال لهم ايه كفوا كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها أكثر الحب دعاوى تقول لي بحبك وصراحة وأنا على مشارف أواخر العمر اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة وعجل لي بذلك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك وأن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يقول بعد هذا العمر الطويل ورأيت من أنواع الحب يعني في ناس مغرمين وواضح قوي آه، كانوا زي أحمد ماهر واكتر وفي لحظة قلب وبقى مش بس مش بيحب لا ده بيكره مش بس بيغ... مش بيخدم لا ده بيعادي مش بس مش بي آه، بيقرب لا ده بيضاد هو ده حب الدنيا هي دي الدنيا هي دي حب النسوان اثبتنا بعد التجارب وعايز واحد من اللي قاعدين يا نهار ابيض ده احنا معانا نسوان النهارده الحمد لله احنا افتتحنا مسجد النساء فوق يبقى هاتوا نسوانكم بعد كده يعني آه، جزاهم الله خير بس سلم طويل خلي بالكم السلم عالي اللهم صل وسلم وبارك احنا بقى لازم نعمل حساب حسابنا في الكلام شويه بقى كده النساء سامعيننا يعني فدي مشكله عايز اعمل حساب في الكلام شويه بس عايز اقول لك ان عايز واحد منكم آه، بلاش يرفع ايده يبعت لي ورقه يقول لي انا تزوجت عن حب وما زال الحب ناجحا ما حصل لما لو لو كان في وقت كنت معدت عبد الرحمن دلوقتي يجيب لكم ال ال الاجنده بتاعت التخاريف كاتب انا فيها حته فقره كده يجي صفحتين عن موضوع الحب بين الزوج والزوجه ان ان قضيه الحب يا جماعه آه لما سيدنا عبد الله بن عمر قال لسيدنا عمر اريد ان اطلق زوجتي قال ولم قال اني لا احبها قال يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب أين الرعاية والتذمم في رواية أين العشرة والتذمم الشاهد بس عايز أخلص من الكلام ده بإيه إن أصحابك اللي أنت بتحبهم إذا زاد الحب شوية شوية ويقلب عليك صح والله حصلت معاك دي ده أنا كنت بفكر معايا أنا بس ها آه، صحابك وقرايبك اللي أنت بتحبهم شوية ويقلبوا عليك ومراتك اللي انت بتحبها لا تستقيم على حال واحد وهذا حال النساء من ضلع انا نسيت انهم سمعنا معلش الشاهد ايه انهم خلقنا من ضلع واعوج الضلع آه. فعشان كده بقول ايه لن يصفو لك ابدا ولا لك الا حب الله وأن يكون ما بينكما لله ساعتها عارف مشكلة كبيرة كان أحد إخواننا شكاها لي زمان من ز- من سنين يعني فقال لي إيه إن زوجته عايزة يعني عايزة تصرف عشرين ألف جنيه في الشهر يا ستي بالراحة ليه بالراحة ليه مش معاك اصرف طب آه، وانا معايا يعني ابحتر مش ربنا مش الرسول قال ايه انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله مالا واتاه علما فاتقى الله في ماله في حاجه اسمها ان الواحد ايه يتقي الله في الفلوس مش قضيه بخل ولا قضيه حرص ولا قضيه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين واذا انفقوا لم يسرفوا تقولوا ايه يعني لما اجيب جزمه ب 5000 جنيه ايه المشكله يعني آه، طب ما انا اديهم للفقراء احسن من جزم الدنيا كلها ال 5000 جنيه الشاهد ايه اقصد حين ت... حتى لما تحلو الحياه وتصبح في حياتك كل مقومات السعاده تفسدها امراه حتى حين تصفو لك الحياه وتستقيم لك كل اسباب الراحه والهدوء يفسدها ولد من اولادك قريب من اقربائك ابوك امك جيرانك الشغل لذلك لن تصفو الحياه الا بالله ومع الله لسر واحد ان كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك الا الله يعاملك لتربح عليه هي دي سبحانه وتعالى كل الناس زمان انا عندي حاجه في حياتي احنا هنعملها سهرايه ولا ايه يا شيخ محمد ما تخ- خ- خش في- خش في الدرس عشان خاطرك بس طب صلى على الرسول صلى عندي قضيه في حياتي اسمها الصداقه الصداقه من زمان وانا ليا صديق من صغري كده ابويا طلعنا كده الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويرحم امي وموتانا وموتى المسلمين آه، ويرحم اخويا محمود وموتانا وموتى المسلمين يرحم كل ميت مسلم يا رب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا م- كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح اللهم اجعل دعاءنا هذا نورا لهم في قبورهم الليله اللهم بلغهم منا السلام آه بقول طلعنا على ان ال ال ال الواحد ما يعيش وحده عشان كده آه برضه مطلع اولادي كده كل واحد له صديق الشاهد ايه الصداقه فجرت مسألة في الصداقة كنا مجموعة من الأصدقاء كده قاعدين خمسة ستة سبعة على إن الصداقة شرطها إن ما تبقاش للمصلحة فساعتها اتكلمت قلت لهم لكن كون إن أنا برتاح في معرفتك دي مصلحة فهي تبنى على المصلحة الصداقة انك انت تعرف واحد بتحبه اما بتشوفه بترتاح له وترتاح لقعدته وتتبسط من كلامه ويقف جنبك دي كلها مصلحة لكن لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا الله جل جلاله لا ينتفع بعبادته هو ده الحب بقى الحب ليس شيء في الدنيا يحب لذاته إلا الله سيدنا النبي صلي عليه بتحبه لأن الله أمرك بذلك الحب إيه هو الحب الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم الحب هو ايثار المحبوب على النفس والهوى الحب هو موافقه الحبيب في المشهد والمغيب الحب هو ان يتفق مراد المحب مع مراد المحبوب لا يفصلهما شعره الحب اقامه الخدمه مع القيام بالحرمه الحب استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب الحب ان تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب الحب الغيره للمحبوب ان تنتقص حرمته والغيره على القلب ان يكون فيه سواه الحب الحب هو اراده الوجه التي لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر الحب حفظ الحدود الحفظ الحب الحب قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه قبل ان يامرك الحب مجانبه السلو على كل حال ما تنساش الحب نار تحرق من القلب كل ما سوى المحبوب الحب ذكر المحبوب بعدد الانفاس الحب عمى القلب عن رؤيه غير المحبوب وصممه عن سماع العذل فيه الحب ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم أن تبث له شجنك بتقصيرك في حبه الحب بذلك المجهود فيما يرضي الحبيب الحب سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون الحب مصاحبة المحبوب على الدوام ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ولو قال للمحبوب مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا الحب أن يكون المحبوب أقرب إليك من روحك يا مقيما في خاطري وجناني وبعيدا عن ناظري وعياني أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني الحب حضور المحبوب عند المحب دائما خيالك في عيني وذكرك في فمي ومسواك في قلبي فأين تغيب الحب أن يستوي قرب دار المحبوب وبعدها عن المحب الحب ثبات القلب على أحكام الغرام واستلزاز العزل فيه والسلام الحب محو المحب لصفاته ونسيان ذاته والانشغال بالمحبوب الحب مواطاه القلب لمراد المحبوب الحب استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك الحب استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك الحب معانقه الطاعه ومباينه المخالفه الحب ان تهب كلك لمن احببت فلا يبقى منك لك شيء الحب اقامه طلب الرضا على الدوام لا تزال عاتبا على نفسك في طلب رضا المحبوب الحب ان تغار على المحبوب ان يحبه احد مثلك الحب اراده غرست اغصانها في القلب فاثمرت الموافقه والطاعه الحب ان ينسى المحب حظه ان ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه اليه الحب توحيد المحبوب بخالص الاراده وصدق الطلب الحب سقوط كل محبه من القلب الا محبه الحبيب الحب غض الطرف عما سوى المحبوب غيره وعن المحبوب هيبه الحب الا يؤثر على المحبوب غيره والا يتولى امورك غيره الحب الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته والح- والحرية من استرقاق ما س- من سواه الدخول تحت رق المحبوب اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد الحب سفر القلب في طلب المحبوب واللهج بذكره على الدوام الحب ان يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا الحب هو ان يهجم على قلبك ذكر المحبوب دائما وعلى لسانك في يقظتك ومنامك الحب هو الانقياد لامر المحبوب وايثاره على مراد المحب الحب هو الاقبال على حديثه والقاء سمعك كله اليه بحيث تسمعه بقلبك الحب محبه دار المحبوب وبيته كل ما ينتسب إليه الحب هو الإسراع إلى المحبوب السير وحث الركاب نحوه وطي المنازل في الوصول إليه والاجتهاد في القرب والدنو منه وقطع كل قاطع يقطع عنه واطراح الأشغال الشاغلة عنه الحب محبة أحباب المحبوب وخدمة كل ما يتعلق به الحب معرفة الله فإن أردت حبه عرفته المحب عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده فإذا تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله يا ترى هو ده الحب قالوا وفسر بعد الجهد الماء بالماء قالوا الحب ليس له صيغة يعرف بها لكن الحب هو الحب حاء وباء حاء من أقصى الحلق من اللهاه وباء من الشفتين فهو يستغرق كل حركة اللسان إلى الجوف لسه ما قلناش إيه هو الحب لكن لو حبيت هتعرف يعني الحب ومش هتقدر تعبر عنه بحيث هقول لك تعالى قول لنا ايه هو الحب تقول هو الحب طيب اتزنقنا دلوقتي في انا بحب ربنا دي سهله دعاوى انا ازعم اشهدكم واشهد الله اشهد الله وملائكته وحمله عرشه واشهدكم انني احب الله ده زعم وادعاء بس ادعاء سهل الأصعب منه أن تدعي أن الله يحبك ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب الشيخ نيجي بقى الكتاب اللي في إيدك بص كده في الكتاب قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يا رب ارزقنا الحب يا رب هذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي بص في الحديث اللي فوق في صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض السياق ده ضعيف حديث ضعيف لكن عندي سياق إسناده جيد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ومن الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل إنك تحب ظالم وتوليه لهواك او للاتفاق في عداوه اخر هذا شرك قفي انك انت تبغض طيب مؤمن تقي تبغضه لخلافك معه او لضرر الم بك او عداوته هذا شرك خفي الحديث يقول كده وابن رجب بيقول هذا نص ده بعد الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين هذا نص في ان محبه ما يكرهه الله محبه ما يكرهه الله هو ربنا بيحب الظلم ولا بيكرهه محبه ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله متابعه للهوى جاي على مزاجك يعني والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته وسئل ذنون متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر قال بشر ابن السري رحمه الله ليس من أعلام الحب أن, تب أن تحب ما يبغض حبيبك أن تحب ما يبغض حبيبك وقال أبو يعقوب النهرج النهرجوري رحمه الله كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وقال يحيى بن معاذ رحمه الله ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقال رويم المحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد ولو قلت لي مت مت ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل هذه الآية الويل لأهل الظلم من ثقل الأوزار ذكرهم بالقبائح قد ملأ الأقطار يكفيهم أنهم قد وسموا بالأشرار ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار وداروا الى دار العقاب وملك الغير الدار خلوا بالعذاب في بطون تلك الاحجار فلا مغيث ولا انيس ولا رفيق ولا جار لا راحة لهم ولا سكون ولا مزار سالت دموع أسفهم على مسلفهم كالأنهار شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد انهار أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جار فإذا قاموا في القيامة زاد البلاء على المقدار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لا يغرنك صفاء عيشهم كل الاخير اكدر انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار علامات محبه الله ما هي علامات محبه الله اول حاجه حب لقاء الله قل ان كنتم قال سبحانه وتعالى لما قالوا أو نحن أولياء لله من دون الناس قال ربنا جل جلاله إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هي دي علامة أول علامة من علامة الحب أن تحب لقاء الله أن تشتاق إلى لقاء الله إنك أنت تبقى إمتى بقى واشوف ربنا وسيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اثنين ان يشتاق القلب الى الخدمه كما يشتاق الجسد الى الطعام والشراب دي علامه الحب انك تشتاق للصلاه تشتاق للصيام تشتاق لليل تشتاق لتلاوه القران تشتاق للذكر تشتاق للكعبه والحج والعمره اللهم يسر لنا الحج والعمره وتابع لنا بين الحج والعمره تشتاق يبان فيك الشوق ومنها ان يكون مؤثرا ما احبه الله على ما يحبه كان احدهم يمسح فراشه في الليل يمسح على السرير كده بايده ما اطيبك وما الينك وما احوجني اليك ثم يقوم يصلي الى الصباح تتجافى جنوبهم عن المضاجع نفسه ينام والله انك لطيب والله انك لطري والله انك لوطيء ثم يقوم يقف للصبح ثلاثة من أحب الله لا يعصيه هيقول لي الواد اللي- انت بقيت حليق ليه يا ما انت كنت حلو ربنا يهديك ويتوب عليك ال- ويهدي كل عاصي ويرد كل عاصي اللهم رد العصاة إليك ردا جميلا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللي يحب ربنا ما يعصيش واللي وفي حد ما بيعصيش كل ابن آدم خطاء ما من عبد مؤمن إلا وله الذنب ما بنقولش إن ما يعصيش قصدنا إنه يبقى معصوم المعصوم اللي هو ما يعصيش هيجي معانا في الكتاب ده تحقيق كلمة الإخلاص يقول إيه وليس شرط المحب العصمة إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة أقول تاني شكلكم ما بتصلوش على النبي النهارده عليه وعلى آله الصحبة- وصحبه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في فرق بين اللي ربنا وصفهم عباد الله المتقين قال إيه وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم هي دي هي وهم يعلمون إن الإنسان لازم له سنة غفلة لازم سنة غفلة لازم أخطاء قال إيه لو لم يبتلوا بالذنوب لابتلوا بما هو شر منها العجب والغرور لذلك لازم الذنب يكسرك في- لكن أول ما يفوق يتوب ليس شرط المحب العصمة إنما شرطه كلما زل زل يعني إيه ياض يا نايم الزحلق كلما زال الزحلق في ذنب الكعبل في ذنب يتلافى تلك الوصمة بيقول ايه ولله عناية خاصة بمن يحبه فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة يعني لو انت بتحبه وبعدين ماشي في ال- في الطريق بت شغلتك اتكعبلت ربنا يلحقك على طول قال لي بس الكلام ده كان من زمان قوي بقى ايام ما كانت الج- قدام الجامعه العربيات الكرو بتاع المعتمديه بتمشي ع- من قدام الجامعه تروح على كوبري الجامعه كده تعدي الناحيه التانية فقال لي ما- ماشي هو قدام الجامعه كده عينه جت على على واحده ال- العرباجي بالقمشه بيلف القمشه كده راح تاخ لسعه على عينيه ما تعرفوش القمشه طبعا عصايه كبيره كده ومربوط فيها جلده كرباج فلذلك تلاقي المؤمن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث ان رجلا لقي امراه كان يعرفها في الجاهليه فاصاب منها قبله فقالت ما ان الله اذهب الجاهليه واتى بالاسلام فصار ي- يرجع ويلتفت اليها حتى اصطدم وجهه بحائط فاتى النبي والدم يسيل على وجهه قال انت عبد اراد الله بك خيرا هي كده اللي يغلط وربنا بيحبه يلحقه يصحيه يدركه فيستدرك عشان كده ابن القيم قال ايه والمؤمن لا تلز لا تتم له لذة بمعصية أبدا فهو لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه صلى الله عليه وسلم والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا لو انت بتلتز بالمعصية اوعى تقول انا بحب ربنا لا يمكن واحد يحب ربنا ويلتز بمعصية لا يمكن قيل هل يجد العاصي طعم الطاعة لذة العبادة قال لا ولا من هم اللي يهم بمعصية مش هيطولها لو دخل حب الله قلبك يحرق الشهوات يحرق الشهوات هتبقى تشتهي مين وتشتهي ايه ده انت بتحب من له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها أربعة أن يكون محبا لكل شيء يحبه الله يحب القرآن كلام الله يحب النبي حبيب الله يحب الكعبة بيت الله يحب الأولياء ولي الله يحب كل شيء ربنا بيحبه هو يحبه ومنها أن يكون أنسه بالخلوة فأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته قلت لكم إن الطريق لربنا جل جلاله الطريق إلى الله له منارات وعلامات إن لهذا الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق وانت ماشي في الطريق لربنا زي ما بنقول كده دايما نقول انت وانت اول ما تطلع على ال- على على الزراعي اه اول حاجه تقابلك ايه كذا منارات وعلامات على الطريق كده آه معروفه ومشهوره نفس الشيء اول ما تطلع في الطريق بتاع ربنا اول ما تطلع سيدنا النبي صلي عليه اما كان يخرج من المدينه الى مكه اذا وضع رجله في الغرز واستوت الناقه ده كان فين بقى اه عند ابيار علي اسمها ايه ذي الحليفه عند ذي الحليفه اهو كده نقول ايه اللي خرج من المدينه وراح مكه نقول له عديت على ذي الحليفه يقول لا ما عدتش يبقى انت مش رايح مكه السكه غلط طريقه اهو من هنا كده نفس الشيء اول ما تطلع من الذنوب والمعاصي اول ما تخرج من نفسك وهواك اول ما تتخلص من شهواتك واهوائك اول ما تقف على الطريق اول حاجه تقابلك الانس بالله اول حاجه لو ما حستهاش يبقى انت لسه في البلد ما طلعتش بجد اول حاجه انك انت تحب الانس بالله انك تحب الخلوه وتميل الى الاماكن الهادئه التي تهدا فيها الاصوات والحركات الانس بالله ولو قلبك داء لحظه انس هتنسى الدنيا واللي فيها مش هتسلاها لسه الواد عبد الله دلوقتي بيقول لي كويس ان آه، ص- يعني من العصر من المغرب للعشاء من العصر للعشاء بيخلخل الناس ففي ناس بتقرب كويس فصلي على الرسول صلي الواد عبد الله بيقول لي طيب لما الواحد يدوق في اليوم لحظة أنس ولحظة شوق ولحظة أنا قلت كده أنت بتفكر إنك أنت هتفضل حاسس بالأنس بالله ل 24 ساعة لا دي بتيجي بوارق لوائح ومضات وانت ساجد وانت بتذكر وانت بتقرا قران وانت قاعد في مسجد في الخلوه في الانس ده تجي لك للحظات وتطير يقول لي الله امال يعيش بقيه اليوم بايه اقول له بدي بحلاوه دي هي دي هتمشيك يومين ثلاثه مش يوم بس دقها انت لو دقتها للحظات تمشيك بقيه العمر بس انت هتشتاق لها كل شويه قال لها انا نفسي في ده انا عايز من ده وقالوا ايه ابى الله ان تاتي تلك المواهب الا فجاه لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد ما بتجيش ب... بالحرب ده انت تقعد زي اللي قاعد تحت الشجرة يس- ينتظر أن تسقط عليه ثمرة أنت قاعد مستني يا رب اللي ينزل بقى من عند ربنا بس بتتحرى مساقط الرحمة ومهابط السكينة ومنازل النفحات مش وانت هتروح تقعد على محطة الأتوبيس تستنى رحمة ربنا لا ده هتيجي أتوبيسات لكن انت عشان تستنى رحمة ربنا فين بس لا أماكنها بقى الأماكن الطهرة قالوا إيه إن الأرض لا تقدس أحدا ده كلام سيدنا سلمان س... لا سلمان سلمان الفارسي لما أبو الدرداء قال له لسيدنا سلمان هيا إلى الأرض المقدسة كان سيدنا سلمان وسيدنا أبو الدرداء أصدقاء الرسول آخى بينهم أخوة في الله فأبو الدرداء كان بيجاهد راح فلسطين فقال له هيا إلى الأرض المقدسة فق- فأرسل إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً انما يقدس الانسان عمله فاقدس بقعه في الارض هي التي تكون فيها لله اطوع يبقى الحته اللي انت فيها اطوع لله اشد طاعه اكثر حضورا في القلب هي دي اقدس بقعه بالنسبه لك اقدس مكان ليك الشاهد الأنس من علامات محبة الله للعبد أن يرزقك الأنس والأنس زي ما قلنا كده وهبي هبة يهبها الله لمن يشاء من عباده لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل ومن الدلائل ان يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل ومن الدلائل ان يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل ومن الدلائل حزنه ونحيبه خوف الكلام فما له من عاذل ومن الدلائل ان تراه مسافرا نحو الجهاد ونحو كل وكل فعل فاضل ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل ومن الدلائل ان تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائل ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل ده لا في أدلة بيبان عليه اللي يحب يبان عليه يبان عليه علامات محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة أيها الإخوة ومنها كثرة السجود أصل الحبيب بي بيدور على القرب وأنا كنت عامل دورة وعدت الشباب النهاردة في العصر إن ربنا لو أمكننا نعمل ثلاث دورات دورة في علم القلوب ودور- ودورة في علم المعاملة ودورة في علم القرب الحبيب أو المحب دايما بيدور على القرب لما واحد يحب واحد يقول لك أنا عمال أدور على شقة قريبة منك عشان أبقى قريب بيدور على القرب أنت بتروح فين عشان أنا عايز أبقى دايما قريب منك أبقى معاك هو كده المحب دايما بيدور على القرب فلما يلاقي ربنا قال ايه واسجد يسجد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو س- فبيحب السجود لانه بيحب يقرب يحب يقرب بالليل في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل عرف ان ربنا جل جلاله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخر قال اه ساعه القرب كنت ببعت لهم رسالة امبارح أين كنت الساعة الثالثة صباحا كان هناك اجتماع مهم جدا بين الملك وأوليائه كان في اجتماع مهم جدا وخطير الملك جل جلاله تنزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا ونادى أولياءه هل من سائل فأعطيه فقاموا يسألونه أين كنت الساعة ثلاثة كنت فين الساعة أربعة بالليل كنت بتعمل إيه كنت مخمود آه كنت نايم كنت نايم والناس قاعدة تقول يا رب يا رب يا رب وسعداء بالقرب منها كثرة ذكر الله أصل القضية في إيه؟ ال- القلوب كالقدور والألسنة مغارفها اللسان بيطلع اللي في القلب لو قعدت مع شوية تجار عربيات بيتكلموا عن إيه؟ وتجار عقارات على العقارات وتجار بهايم تجار الآخرة اللي بيتاجروا مع الله يتكلموا عن إيه؟ بس بس اللهم ارزقنا الصدق يا رب أقل درجات الحب التلذذ بالخلوه والدرجة التي تليها التلذذ بذكر الحبيب دايما بيأسرني كنت بقول للواد النهاردة والطيب بيقول ان الحمد لله ربنا اكرمه وتاب عليه من النظر للنساء وبطل الموضوع ده خالص تماما بقاله شهرين ربنا يتوب علينا جميعا يا رب ربنا يتوب عليكم اللهم تب على كل عاصم بيقول بس انا دلوقتي بعد شهرين بدات الشهوه تلعبني تاني فقلت له لانك ما استبدلتش لذه الشهوه بلذه تانيه اللذه التانيه دي ايه قلت له القران عايز اجيب لكم شيخين بقى زي بتوع المره اللي فاتت كده نستمتع بليله قران ربنا يكرم ان شاء الله ال- ال- إيه، استمتع بالقران اقعد اسمع كده وزي ما بقول كده احيانا والله عارف انا بستمتع ازاي ان هو بيقول انا بقول معاه بقلبي بجوايا من غير منطق اقول معاه فشوف بقى عبد الباسط لما يعلى يعلى, يعلى نفسي اتقطع وانا عمال اعلى معاه وقلبي بتطلع معاه او المنشاوي او غيره ها بتحصل عندك نشوه شعر راسك يشيل تحس بقشعريره في جسمك لذه متعه حلاوه لذة الذكر لما تشعر إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لما الله العظيم الجليل الكبير المتعال الله ذو الجلال يذكرك في نفسه أن تذكر أنت في نفس الله لو استشعرت المعنى ده تموت لسه ما استشعرناش لحد دلوقتي آه، من العلامات آه، ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله ويعظم تأسفه على فوت كل لحظة غفل فيها عن الله الدنيا فاتت أي حاجة أي شيء من الدنيا فات في ستين داهية في ستين ألف داهية أما إن تفوتك لحظة من الله قالوا إيه لو أن عبدا أقبل على الله ألف سنة ثم التفت عن الله لحظة واحدة لكان ما فاته في هذه اللحظة أكثر مما حصله في الألف سنة ليه؟ هو بقاله ألف سنة بيكسب فالنهاردة هو بدأ مع ربنا بعشرة جنيه بقت مية بقت ألف بعد ألف سنة بقت ألف مليون هو كان بيتاجر بعشرة لما بعد ألف سنة بقى بيتاجر بألف مليون فإذا خسر خسر الألف مليون في لحظة يبقى خسر كل اللي حصله في حياته لذلك يقولوا ايه من علامات المحبه الا يلتفت قلبك عنه لا في النعماء لا في السراء ولا في الضراء لا في السراء ولا في الضراء لا تنشغل بالنعمه عن المنعم ولا بالبلاء عن المبتلي ما تنشغلش عنه النعمة تقربك منه والبلاء يقربك منه برضه بيضربوا مثال واحد ماشي وقدامه القافلة بس هو ماشي ورا القافلة بيتابع القافلة في المفازة من بعيد دخلت في رجله شوكة وطى بيشيل الشوكة رفع راسه ما لقاش القافلة فضاع ممكن لحظة عارف الصحابي اللي أصيب في غزوة أحد فقال حس فقال له رسول الله أما إنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة عيانا إلى السماء ما تقولش حس حس يعني إيه أي أخ ما تقولش قول بسم الله بسم الله هي دي أن لا يشغلك النعمة ولا البلاء عنه بل تقربك ذلك منه من العلامات أن من العلامات أن يكون مشفقا على جميع عباد الله من العلامات ان يكون في حبه خائفا متضائلا تحت الهيبه والتعظيم من العلامات كتمان الحب واجتناب الدعاوى والتوقي من اظهار الوجز والمح- والمحبه تعظيما للمحبوب واجلالا له وهيبه منه وغيره على سره فان الحب سر من اسرار الحبيب من العلامات الرضا الرضا بالله وحده فلا ينشغل بغيره انظر في كتابك الشيخ بيقول عليه ولا نخلص كده يا جماعه لا لا ده سكتين ده هنخلص طيب استمتعنا تأله القلب وتوحيده لله وقال الطائف احنا ده فين لا احنا في 81 اه بص قدام ماشي ماشي حاضر حاضر تلازم التوحيد والاتباع ومن ها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما امر به واجتناب ما نهى عنه فصارت محبه الله مستلزمه لمحبه رسوله وتصديقه ومتابعته ولهذا قرن الله بين محبته ومحبه رسوله في قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين كما قرن طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيره قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار هذا حال السحره لما سكنت المحبه قلوبهم سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون اقض ما انت قاض ومتى تمكنت المحبه في القلب لم تنبعث الجوارح الا الى طاعه الرب هذا معنى الحديث الالهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وقد قيل في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي والمعنى ان محبه الله اذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح الا الى مراض الرب وصارت النفس حينئذ مطمئنه باراده مولاها عن مرادها وهواها يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه فمن عبد الله لمراده منه يعني اللي بيعبد ربنا عشان هو عايز من ربنا ان يستره وان يرزقه وانه يعافيه وانه يعطيه فمن عبد الله لمراده انت بتعبد ربنا لمرادك من الله فهو ممن يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ومتى قويت المعرفه والمحبه لم يرد صاحبها الا ما يريد مولاه وفي بعض الكتب السالفه من احب الله لم يكن شيء عنده اثر من رضاه ومن احب الدنيا لم يكن شيء عنده اثر من هوى نفسه وروى ابن ابو وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن الحسن رحمه الله قال ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى انظر على طاعه الله او على معصيته فان كانت طاعه تقدمت وان كانت معصيه تاخرت هذا حال خواص المحبين الصادقين فافهموا رحمكم الله هذا فانه من دقائق اسرار التوحيد الغامضه والى هذا المقام اشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينه حيث قال احبوا الله من كل قلوبكم وقد ذكرها ابن اسحاق وغيره فإن, فان من امتلا قلبه من محبه الله لم يكن فيه فراغ لشيء من ارادات النفس والهوى والى ذلك اشار القائل بقوله اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك ان يحل به سواك فلو اني استطعت غضضت طرفي فلم انظر به حتى اراك احبك احبك لا ببعضي بل بكلي وان لم يبق حبك لي حراكا وفي الاحباب مخصوص بوجد واخر يدعي معه اشتراكا اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فاما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبه الا الدعوى وانما المحب من يفنى عن كله ويبقى بحبيبه فبي يسمع وبي يبصر هختم على الكلام الرقيق ده وواجب الاسبوع انك تعيش الحب انسى بقى وغمض عينيك وانشغل بربك حبه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله